الرحمة بستان الحكمة الحكمة أنصت للشيخ وتابعه تابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وارتقي بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسول الله صل اللهم وسلم وبارك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل الإمام محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى في متنه المسمى بالمقدمة فيما على قارئه أن يعلمه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي مع رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية يلا عشان ما نلحق الوقت على طول بيجري بنا سريعة مع الفقرة الأولى فقرتنا الأولى حكم اليوم تحت مسمى أوجه البدء بأواسط الصور أوجه البدء بأواسط الصور احنا كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على كيفية البدء بأوائل الصور في الحقيقة باب الاستعاذة والبسملة الغرض منه هو حال القارئ أو القارئة مع كتاب الله بمعنى أنا دلوقتي بفتح مصحفي فأنا دلوقتي أمام احتمال من اتنين إما أن أنا هبدأ صورة وإما أن أنا أنهيت قراءتي عند موضع معين وهستأنف قراءتي في اليوم التالي من وسط الصورة يعني أدي مثال أنا فتحت مصحفي وهبدأ ختمة جديدة ولو يكن بالفاتحة خدنا في الحلقة اللي فاتت إن أنا لما هبدأ من أول الصورة ليا أوجه معينة بس قبل ما أتكلم على الأوجه اتفقت وذكركم بكلامي اللي أنا قلته قلت الآتي إن أنا مطلوب مني أحدد معطياتي احدد اللي هشتغل عليه فقلنا ان انا لما ابدا قراءتي هبدا بايه قال لك الاستعاذه طب الحاجه الثانيه قال لك البسمله قال لك الحاجه الثالثه اول الصوره اللي انا هشتغل واقراها يبقى عندي ثلاث اطراف مش الكلام ده انا قلته الحلقه اللي فاتت فاكرين ولا نسينا يبقى عندي استعاذه وبسمله واول الصوره ثلاث اطراف شغال عليهم اتفقنا مع بعضنا ان طالما ان احنا حفظنا الوجه الاول اقدر من خلاله ابني الثلاثه الباقيين ازاي زي شغل الداتا كده الكمبيوتر لما بيعملوه قال لك اول وجه اللي احنا مطلوب ان احنا نحفظه قطع الجميع اقطع الاستعاذه عن البسمله عن اول الصوره فاكرين اسمه قطع الجميع بعد كده هاخد كلمه قطع وانزل بيها واقوم قايل القطع الاول ووصل الثاني بالثالث طيب الوجه الثالث عكس قطع الجميع وصل الجميع طيب الوجه الرابع قال لك الوجه الرابع انزل بكلمة وصل وهم قايل وصل الأول بالثاني وقطع الثالث يبقى ديت أربع أوجه قطع الجميع وانزل بكلمة قطع وهم قايل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثم عكس قطع الجميع إيه؟ وصل الجميع وانزل بكلمة وصل وهم قايل وصل الأول بالثاني وقطع الثالث الكلام ده أنا قلته الحلقة اللي فاتت الاحتمال الثاني اللي ممكن يجد عليا وانا بفتح المصحف كأن بنحكي سيناريو بنحكي حكاية الاحتمال اللي ممكن يجد عليا انا فتحت مصحفي امبارح مثلا بدي مثال قرأت بدأت المصحف بتاعي وبدأت ختمة لكن وقفت عند الجزء الأول من سورة البقرة والنهاردة هفتح مصحفي وابدأ الجزء الثاني من أول ولو يكن سيقول السفهاء لما أبدأ بقى من أول سيقول السفهاء هل هذا الوجه أو هل هذه البداية تسمى بداية بأوائل الصورة أم من وسط الصورة من وسط الصورة طيب في الحالة دي مطلوب مني إيه لما بفتح مصحفي آه أحدد معطياتي قال لك لما تفتح المصحف لما هتفتح المصحف هتستعذ طيب خلاص خلصنا من دي طب انت دلوقتي هتبدا من وسط صوره صح كده اه هبدا من وسط صوره يبقى مطلوب حاجه حاجه من اتنين هتعملهم يا تقول البسمله يا ما تقولش البسمله يا تقول البسمله يا ما تقولش البسمله طب انت لو انت اثبتت البسمله مش ساعات نسمع ناس هما بيفتحوا المصحف من وسط صوره يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء مثلا يعني ومش ساعات بتسمعوا ناس بتعمل كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء الله إيه اللي عملوه ده مرة يثبتوا البسملة ومرة ما يقولوش البسملة عشان كده الإمام الشاطبي في متن الشاطبية قال لك إيه وفي الأجزاء خير من تلا يعني أنت لو هتبدأ من وسط الصورة يا عم الشيخ لو هتبدأ من وسط الصورة يا أخي لو هتبدأ من وسط الصورة يا أختي لينا مخيرين بين حاجتين يقول البسملة يا ما أقولش البسملة عشان كده الامام الشاطبي قال لك وفي الاجزاء خير من تلا يا تقول يا ما تقولش طب لو انت قلت بقى عندك استعاذه وبسمله وأو والوسط الصوره اللي هتبدا بيه زي سيقول السفهاء يبقى على طول تحط الاربع اوجه بقى عندي استعاذه بسمله سيقول السفهاء قطع الجميع انزل قطع الاول ووصل الثاني بالثالث عكس قطع الجميع وصل الجميع انزل وصل الاول بالثاني وقطع الثالث شفت الكلام ماشي ازاي طيب ما قلتش البسمله بقى عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء آه يعني طب لما أنا ما أقولش البسملة أنا بس عشان أوريكم الكلام مبني على بعضه لو أنا ما قلتش البسملة بقى عندي استعاذة وأول الآية اللي هبدأ بيها من وسط السورة سيقول السفهاء بتفكركم بإيه؟ بتفكرني بحالة البدء بأول سورة التوبة مش سورة التوبة ما كانش فيه في أولها بسملة السورة الوحيدة في المصحف اللي ما كانش فيه في أولها بسملة قال لك آه قال لك لما كنت بتبدأ بأول التوبة وانت شرحتها لنا الحلقة اللي فاتت بقى عندي استعاذة وعندي أول التوبة يقطع الاستعاذة عن أول التوبة يوصل الاستعاذة بأول التوبة طب ما هي دي زيها هنروح بعيد ليه ما هو برضه دي زيها الاستعاذة مع سيقول السفهاء يقطع يوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء الكلام مش صعب مش لوغاريتمات الناس اللي خايفة من التجويد ما تخافوش والله ما في أسهل منه بس نفهمه ونطبقه خلاص وصلت دي يبقى أنا عرفت إن أنا لما أبدأ من وسط صورة يقول البسملة يا ما أقولهاش قلت البسملة بقى عندي ثلاث أطراف الاستعاذة والبسملة والآية اللي هبدأ بيها من وسط الصورة يبقى عندك الأربع أوجه طب ما قلتش البسملة بقى عندي الاستعاذة والآية اللي هبدأ بيها من وسط الصورة ما بقاش عندنا غير وجهين يقطع يوصل بس حاجة أخيرة عشان أختم بيها حكم النهاردة حتة مهمة لغوية خطيرة قليل من يتكلم فيها عندنا في اللغة العربية عندنا حاجة مهمة في اللغة العربية يقول لك إيه لو الآية بدأ بضمير فالضمير في اللغة العربية يعود لأقرب مذكور يعني إيه الكلام ده يعني مثلا النهاردة هنقرأ الصفحة بتاعت سورة فصلت صح؟ قوله تعالى إليه يرد علم الساعة هنختتم سورة فصلة النار مش إليه دي يرد إليه دي عايدة على مين عايدة على رب العزة تبارك وتعالى صح كده ينفع أعمل بتر للبسملة وأم قايل آه مش دي من وسط سورة ومن وسط سورة يقول البسملة يا ما أقولهاش خلي بالكم كلام خطير جدا ما يقول البسملة يا ما أقولهاش صح طب مش هقول البسملة بقى عندك يا تقطع يا توصل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة طب وإيه رأيكم لو أنا وصلت ينفع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة طب ما هو الضمير يعد لأقرب مذكور زي ما اللغة بتقول يبقى معنى ذلك الذي يرد إليه أمر الساعة وعلم الساعة هو إبليس عليه لعنة الله ينفع الكلام ده ناس كتير بتقع في الوقعة دي وناس كتير بتغلط في دي بلاش هديكم مثال على العكس الكلام ده كان ضمير يعد للفظ الجلاله هتجيكوا في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ينفع أثبت البسملة وأم قايل بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله خدتوا بالكم من الحتة اللي أنا عايز أوصلها خدتوا بالكم من الرسائل اللي أنا عايز أقولها انتبهوا لدي خلاص معلش بقى معذرة أطلت عليكم ال- ال- الحكم بتاع النهاردة ولكن كان لابد إن أنا أبينه وأبرزه وأبين ما فيه من فوائد تعالوا بقى نروح سريعا على الفقرة التالية ألا وهي فقرة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري مع الصفحة الأخيرة من سورة فصلة مع التلاوة
بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربهم ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
عدنا إليكم بعد سماع فقرة شيخنا الجليل محمود خليل الحصري آه، لما يتيسر من أي الذكر الحكيم مع الصفحة الأخيرة من سورة فصلت وانضم إلينا آه، ضيف على برنامج اقرأ وارتقي أخونا رمضان محمد شرفت اقرأ وارتقي يا شيخ رمضان بارك الله فيك آه، إن شاء الله هنستمع لتلاوة آه، أخونا رمضان بإذن الله تبارك وتعالى من آية الذكر الحكيم من سورة فصلت ثم بعد ذلك أعرج على بعض الفوائد في هذه الصفحة فليتفضل أخونا رمضان بالقراءة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإذا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أحسنت يا شيخ رمضان بارك الله فيك يا حبيبي بارك عمرك آه، نعلق بقى بعض التعليقات وتلقى الاتصالات بإذن الله طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم يا حاج عطيات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاجة الله يخليك يا شيخ الله يخليك هقرأ ان شاء الله اتفضلي يا حاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا تضعوا آه ولا تضع ولا تضع إلا بعلمه بس عايز ابلغ اقول لحضرتك على حاجه اتفضل مش عايزين نبالغ في الحركات حاضر.
ولا تضع الا بعلمه ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا قالوا أأذ- أأذنك لا أعيد.
اذناك أأذنك لا اذناك بالالف أو آ.
أذنك حاضر قالوا أأذن لا.
أأذنك لا يا حاج عطيات نعم ما فيهاش همزتين انت بتقولي اذناك لا هي اذناك طيب قالوا آذناك من ممن م- ما منا من شهيد تاني كده قالوا اذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد اذناك يعني اعلمناك أيوة حاضر يلا وضل, وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظن وظنوا ما لهم من محيص لا من محيص لا محيص لا محيص من محيص صح كده من محيص لا مش عايزك تعلي الميم حاضر.
محي محيص محيص ايوه كده حاضر لا يس لا يسأم نعم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأ- فيأسو فيأوس فيأس قنوط لا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام طول ما في همزه وراها حرف مد اه ده, ده بنسميه مد بدل يعني نقول فيئوس قنوط فيأوس قنوط زي ايه زي الايه اللي قبلها اللي حضرتك قلتيها أيوة.
اللي هي ويوم يناديهم حاضر.
اين شركائي قالوا خدت بال أيوة، حضرتك حاضر بارك الله فيك يا الله حاج يخليك.
عطيات الله يخليك.
احسنتي طيب معنا اخونا متولي السلام عليكم يا متولي السلام عليكم يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمه الله يا متولي ازيك يا مولانا نقرا منين آه ابدا ان شاء الله ولئن اذقناه
بحفص ام بورش لا اقرا بقى بحفص حاضر ولئن اذقناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذي دعاء عنيد بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا خيرا جزاك يا متولي طيب أعلق كده على بعض الفوائد لحين تلقي اتصالات أخرى بإذن الله تعالى طيب السلام عليكم
السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاجة
من أول وإذا أنعمنا على الإنسان نعم تفضلي بس استأذنك يا حاجة وطي بس صوت التلفاز حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه طيب انا ليا ملاحظتين اول حاجة نخلي بالنا من زمن المد حاضر واذا انعمنا على الإن... دي تاني ملاحظة بقى الإن... الاخفاء حاضر وإذا أنعمنا على لا الإنسان انعمنا نعم أفندم خلي بالك من الالف انعمنا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض طيب انا عايزك ما, ما ترهقيش نفسك يعني الصوت بعيد ايه أوي والله يا حاج أ- أ- أ- سامعاني كده أيوه كده واضح الصوت أيوه طيب مش عايزك تجهدي نفسك حاضر.
يعني ايه بص حضرتك كده هقول ايه أيوه.
واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه ورحت واقف اهو أه واخده بال حضرتك واكمل أيوه.
الشق الثاني أيوه يلا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض الإنسان.
ونأى بجانبه طب فين الغنه بتقع ليه ع- أن الانسان الانسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ايوه كده وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض مم.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل طب يا حاج ام ممن- ابراهيم نعم خلي بالك كفرتم به الإخفاء الشفوي ثم كفرتم به مم.
من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم سنريهم آيات آياتنا في الآفاق آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم لا لا لا لا ما تستعج... عايز أقول لحضرتك على حاجة ما تحاوليش تستعجلي الغنن وفي أنفسهم بالراحة وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق مم.
ولم الحق يكفي نعم الحق الحق مم.
أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط تمام بس ليه ملاحظتي بخلي بالك من الغنن يا حاجة حاضر بارك الله فيكي طيب معنا اتصال آخر أخونا حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حسن آه، أقرأ من أول الصفحة إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد بس عايز اقول لك حاجه بقى نعم حاول ما تبداش ما من من شهيد يعني وقف ما ينفعش أقف هنا اه بلاش البدايه دي ممكن بقى نقول قالوا اذناك ما منا من شهيد قالوا آذن لا مد خلي بالك انت بتقصر ولا بتمد لا هنا هكسر طيب اقصر قالوا آذناك ما منا من شهيد بس عايز اقول لك حاجه نعم انت عارف ان الاصل في المصحف الشريف الذي بين ايدينا رسم على مد المنفصل
يعني لازم امد ال ال- لا مش لازم اه خ- خلي بالك من المعلومه لان كلامي ليك كلام للجميع تمام المصحف بين ايدينا رسم على المد المنفصل يعني ال- ال- المصحف رسم بطريق الشاطبيه الشاطبيه بتمد المنفصل اربع حركات او خمسه طب لو ما اديتوش لو ما خلاص لو انت ما مدتوش اسمه طيبه النشر اسمه ايه طيب اتناشر. لا، لازم اقرا على حاجه واحده طول القراءه اه فانت لما تقرا بطيبه النشر بقصر منفصل في بعض فروق تخلي بالك منها ودي ان شاء الله هقولها في الحلقات القادمه
لكن الافضل ان انا امد يعني لا هي مفيش افضليه يا حسن اه مفيش لكن عادي أف- يعني اه مفيش افضليه لكن هو في تخلي بالك لو مديت تعمل حاجات معينه لو انت ما مديتش في حاجات معينه تعملها لكن انا ما ينفعش اقول لازم او افضليه خدت بالك من اللي انا بقوله تمام يلا كمل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة دي بقى ما ينفعش تبدا بيها لانها بدايه مش حلوه لما تقول وما اظن الساعه قائمه اه لازم أوصلها اه لا يقولن ده بنسميه في اللغه العربيه مقول القائل يعني هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا خدت اه بالك مقول القول يعني لازم أوصلهم مع بعض اه لما يبقى في حد قال او يقول ابدا منها احسن يا حسن خلاص لا يقولن ليقولن هذا لي وما ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ بارك الله فيك يا حسن احسنت معنا اخونا عصام من دمياط السلام عليكم يا عصام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا حبيبي عطلنا عليك ولا يهمك عادي والله الله يبارك فيك ويجعل في ميزان حسناتك يا رب امين يا رب ازيك يا شيخ العالمين محمد واحب ارحب بحضرتك آه، انت وضيفك الكريم الله يكرمك ويرضى عليك يا عصام الله يبارك فيك آه، اقرا ان شاء الله من عندي واذا انعمنا على الانسان تفضل يا عصام عايز اقول بقى معلومه من خلالك اتفضل آه انت هتبدا من عند واذا انعمنا على الانسان صح صح.
اخر اخرها بيقول ايه يا عصام فذو دعاء فذو دعاء عريض طيب من خلالك بقى اقول معلومه هذه آه.
الايه تنتهي بحرف الضاد صح كده آه، الآية الوحيدة اللي في القرآن اللي بتنتهي بحرف الضاد الله يفتح عليك يا عصام دي الآية آه.
الوحيدة في المصحف التي تنتهي بحرف الضاد تمام يلا يا عصام فتح الله عليك الله يكرمك يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء شيء محيط أحسنت يا عصام بارك الله فيك طيب معنا أم وليد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك الله يسترك بارك الله فيك انت وضيفك الكريم الله يكرمك ويرضى عليك اقرأ بعد اذن حضرتك اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرجه من ثم- من ثمرات من أكمام من أكمامها تمام وما تحمل من لا هي دي بقى ملاحظتي ماشي ان خلي بال حضرتك ماشي آه، آه، آه، يعني ايه الاداء دايما الحركات ما نزودهاش مم.
ليه بقى لان مشكله اطاله الحركه يتولد عنها حرف مد أيوة.
وما تحمل مي على طول اشبكي حرف في الحرف الثاني وما تحمله من لا وما تحمل من انثى وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا ولا تدعو إلا ولا أنا مديت جامد ها اه شفتي الضمه زادت ازاي آه.
ولا تضع اي على طول اشبكي ولا تدعو إلا بعلمه بس خلي بالك من الضاد ولا تضع الا بعلمه ولا تدعو ولا تدعو إلا لا ولا تضع تضع ولا تدعو اه بس ما ال- تزوديش ولا يضع الا بعلمه ولا تدعو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين لا لا شركاء خلي بالك التشكيل نحققه ويوم يناديهم هم
ويوم يناديهم اه بس ما تز- ما تزوديش اه يلا ويوم يناديهم أين لا لا ليه ليه ليه بتغني الميم مع الفاء اقول لك على حاجه اه هي الميم مش مرسوم عليها راس حق صغيره آه، كده آه.
لما تلاقي على الحرف راس الحق دي ما مم.
تعمليش معاه غنه عشان حلو كده الإظهار.
ويوم يناديهم فيقول حاضر ويوم يناديهم ما ي...
لا في- ويوم يناديهم أين شركاء شركائي شركائي قالوا قالوا أذنك آذناك آذنك آذناك ناك آذناك أيوة مما منا من شهيد من شهيد ما منا ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل مم.
وظنوا أن ليه؟ مش النون دي مشددة؟
اه ما تنسيش الغنة بتاعت النون المشددة أو الميم المشددة والله يا شيخ محمد انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي انا مش عارفه مش عارفه مش عارفه اتعلم خالص لا لا لا هقول لك على بشارة إن شاء الله يا رب في يشكرك.
الحلقات القادمة بإذن الله بإذن بإذن ربي يعني إن شاء إن شاء الله, الله.
يعني ب ب بقول كده بشارة لكل اللي بيسمعني دلوقتي شاء إن الله.
شاء الله في الحلقات القادمة يتتبعوني عملت إن شاء الله كده موسوعة خاصة كده بقواعد معينة لأي حد عمره فتح المصحف عمره ما فتح المصحف ولا يعرف تشكيل ولا الأحكام ونفسه يقرأ الأحكام نفسه يقرأ القرآن بالأحكام يا رب.
بسطتها في قواعد ميسرة من غير من غير أي تعقيد يا رب يكرمك بإذن الله في الحلقات القادمة إن شاء الله تابعوني إن شاء الله يلا أكمل طب الاتصال اتقطع طيب آه معنا أحمد السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أحمد بالقراءة ابدأ من أول الصفحة إليه يرد علم الساعة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما من- أحمد هتقرأ بالطيبة أم من الشاطبية
أقرأ بالكسر بالطيب لا عاي... اقرأ من الشاطبية ماشي عشان عايز برضو أنت تقرأ من الشاطبية الجميع يتعلم
ويوم يناديهم أين شركائي قالوا
آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاجة زينب حاجة من القاهرة حضرتك نعم يا حاجة زينب من أهلا.
القاهرة تفضلي يا حاجة زينب الله يخليك بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن طيب أنا نفسي في حاجة بقى اتفضل عايزين نحقق الغنى الحلو قوي يعني ازاي اسمعيني كده ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء هكذا حاضر يلا
ولئن أذقناه لا، رحمة خلي بالك.
اه و... أيوة أنا بديت شوية أنا آسف ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى طيب في باب مهم جدا احنا محتاجين نتعلمه تحت أمرك ايه هو الباب ده بقى هذا الباب يسمى بباب اتمام الحركات يعني ولئن رجع جي الجيم المكسورة جي ولا جي لا جيب تمام ولئن رجعت إلى ربي ده بقى هنا زينة القراءة أيوة يتم الكسر المكسور مكسور والمضموم مضموم والمفتوح مفتوح تمام يلا نأكد عليه ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولا هي دي بقى اللي ولا.
بتكلم عليها ولا ولا.
نذيقنهم
ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض طبعا تابعتينا في الفايدة اللي قلتها دي الآية الوحيدة اللي بتنتهي اللي بإيه فيها بحرف الضاد تمام أكملي تمام قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن طيب هو اللام حاجة زينب اللام أيوة.
حرف مرقق ولا مفخم لا مرقق طبعا كلام جميل مم.
يبقى أضلوا ولا أضلوا لا أضلوا تمام آه.
عايزين نرققه قوي أضلوا أضلوا مم. أكملي أبتدي اه من أض- أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أن لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بارك الله فيكي وفيك بارك الله الله يكرمك معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم يا حاجة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرة ورضوان شيخنا الجليل الله يكرمك يا حاجة أم أحمد ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم الله يكرمك يا حاجة أم أحمد أقرأ لخلف إن شاء الله طيب هتقرأي خلف حمزة إن شاء الله طيب يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أ- ويوم يناديهم لا آه، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام عارفة الهاء بتضم لخلف عن حمزة في كام لفظ في المصحف إليهم أيوة وع- وعليهم ولديهم ولديهم بس بس خلاص.
يناديهم لا توكلنا على الله بارك على الله الله.
فيك الله يكرمك يلا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا ما منا من شهيد طب ليه فتحت الياء
أي ياء.
شركائية نعم نعم خلي بالك نعم يلا ويوم يناديهم.
ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد مم.
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص بارك الله فيكي الله يديك إن الصحة يا شاء رب.
الله تتبعوا الحلقات الجاية هتجدوا إن شاء الله بشارات كثيرة بارك الله فيكم معنا آه، الحاجة أم إيمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أن يزيدك من فضله وعلمه ويثبتك واجعل عملك خالص لوجه الله الكريم يا واحفظك رب. آمين يا رب آمين ويزيدك يا رب أنت وجميع العاملين في هذا القناة المباركة وضيفك الكريم آمين يا رب العالمين آمين يا رب وكل المشاهدين يا رب العالمين المسلمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين أبدأ منين حضرتك يا شيخ لا يسأم الإنسان
آه، الآية كانت يا شيخ محمد الآية نمرة 49 حاضر تسعة وتسعين آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر ف- وإن مسه الشر فيئوس قنوط طيب عايز أقول لك حاجة بقى اتفضل حاجة كده بسيطة في كلمة فيئوس قنوط أيوة.
شايفة شكل التنوين يا حاج عامل إزاي أيوه ضمتين ورا بعض صح أيوة.
لما تلاقي الضمتين دول ورا بعض بالشكل ده يبقى أكيد في غن فيئوس قنوط حاضر يلا
أبدأ تاني من أول آية ولا؟
اه عشان نظبطها تاني حاضر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وبعدين خلي بالك خدي أيوة.
نفس خدي نفس عشان ايه ما تجهديش نفسك يعني لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وخدت نفسي وقفت بعد كده وإن مسه الشر فيئوس قنوط خدت بالك جزاك الله خير حاضر يلا نعملها تاني عشان حتى ما نجهدش نفسنا حاضر يلا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته من بعد ضراء مسته من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي طيب صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب مصطفى.
لا يقولن ولا لا يقولن لا يقولن خلي بالك دايما من الفعل خلي بالك دايما من الفعل ده في المصحف و... و- طب اخلي بالي منه في ايه من اللام اللي قبل النون لان احيانا يجي لا يقولن واحيانا يجي ايه لا يقولن ماشي أيوة.
الكلام جزاك الله خير ربنا يزيدك يا رب امين يا رب يلا نكملها لا يقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إني لي عنده للحسنى طب اقول لك معلومه ربي ان المد ده اسمه ايه تقدري نستنبطه مع بعض كده مد منفصل جميل طب عارفه ليه منفصل عشان حرف المد في كلمه والهمزه في ايه في كلمة منفصلين عن بعض فعشان كده سموه مد ايه مد من منفصل جائز اتنين أربعة ستة لا اتنين اربعة خمسة اه اتنين أربعة خمسة يلا كملي أك- أكمل منين حضرتك؟
فلننبئن الذين كفروا
حاضر فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ غليظ
غليظ تمام بارك الله فيك يا حجة جزاك الله خيرا جزاك معنا اتصال اخر معنا الاخت ريهام السلام عليكم سهام مع حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا اخت ريهام سهام حضرتك سهام أه.
تفضلي يا اخت سهام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريه سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بارك الله فيك احسنت اداء طيب طيب آه، ايه رايك بقى في اداء المستمعين ال- ال- المتصلين ما شاء الله لا قوة إلا بالله آم، ايه رايك في في بعض التعليقات على الاحكام آه، تعتقد آه، أنا حاسس إن آه، ربنا يعني جاز السيدات خير آه، مستويات عالية قوي ما شاء الله يعني عايز تقول ان هم اكثر ما شاء الله اتصالا من يعني.
الرجال إتقان و... وأداء وحلاوة في الصوت وكده هو اكيد بلا شك انت عايز تقول ان هم اكثر اتصالا من الرجال وأكثر اتصالا وفي بعض السيدات أكثر إتقانا
اه ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله طب والإخوة تعليقاتك برضو ربنا يجازيهم خير يعني طب تعتقد ايه اكثر الاحكام اللي انت استمعت اليها دلوقتي آه، كان آم، موضع تعليق او الاخطاء اللي كانت من بعض المتصلين والمتصلات هي أغلب الأخطاء عن الغنن مم.
في بعض القراء وقع منهم قوي والمدود
بس كان يهمني كان الشيء الملفت بالنسبة لي النهاردة وده موضع اهتمامي في الحلقات القادمة إن شاء الله قضية الحركات
تحقيق الحركات آه غير التحقيق كمان إطالة زمن الحركة يعني آه، الضمة والكسرة بالذات بتبقى موضع اهتمام آه، القارئ أو القارئة فلو زادت الضمة أو زادت الكسرة حصل لها ما يسمى بالإشباع هيؤدي إلى تولد حرف مد وده كان شيء ملحوظ النهاردة واحنا بنأدي واخواننا واخواتنا اللي كانوا بيقرأوا علينا النهاردة كان في الحقيقة ملحوظ جدا قضية التشكيل وقضية إطالة زمن الحركة يعني ده ألف به تلاوة يعني ألف به تلاوة اللي نهتم بيها والكلام ده للجميع التشكيل يعني لما نيجي نعلم حد في خطوات لازم نتبعها لما نعلم الناس القرآن نمرة واحد العناية بالتشكيل قبل ما اتكلم في أحكام لأن أنا يهمني أنا مخاطب إن أنا أضبط الفتحة والكسرة والضم خدت بالك يا رمضان أضبط الفتحة والكسرة والضمة والكلام للجميع طبعا خلي بالكم عشان إخوانا لو بيعلموا القرآن وتعلم الأمر الآخر إطالة زمن الحركة فبإذن رب تبارك وتعالى ده هيكون موضع اهتمام في الحلقات القادمة ربنا يبارك فيك فنسأل الله عز وجل ربنا ييسر لنا الأمر في ذلك بإذن الله تعالى بارك الله لي أعزك الله يا رمضان وشرفتنا ببرنامج اقرأ وارتقي شرف لينا والله.
وجزاك الله خيرا يا الله رمضان.
شرف لينا حضرتك آه، اخواني واخواتي جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع واحسن الله اليكم ان شاء الله يعني آه، بكرر الكلام وبقول ان شاء الله في الحلقات القادمه في آه، اقرا وارتقي باذن الله تبارك وتعالى ستجد ان شاء الله بشارات كثيره كل ما نتمناه في حفص عن عاصم الشكل الجديد في التجويد الشكل الجديد يا ترى هقول ايه في حفص عن عاصم يا ترى حفص بت ايه بطريق واحد ولا باكثر من طريق ايه اللي هنعمله في حفص عن عاصم ده اللي هنقوله في الحلقات القادمة إن شاء الله والبشارات التي ستكون في حل- حلقة تلو الأخرى جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله لكم في القرآن العظيم